أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أيها الإخوة إني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ذكرنا في العديد من المرات وفي بداية كل مرة أننا نقصد بالالتزام الدخول في الشرع سلوك الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى نقصد بالالتزام أن نكون الشخصية المسلمة المتميزة نقصد بالالتزام أن يكون الإنسان هو العبد العبد الذي خلق ليعبد الله نقصد بالالتزام أن تكون الشخصية التي صنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقصد بالالتزام أن تكون الرجل على الهيئة والكيفية التي يحبها الله هذا هو الالتزام هذا معنى إنسان ملتزم هذا معنى رجل ملتزم وبناء على هذا المعنى أنا أسألك الآن هل أنت ملتزم وليس أحد يجيب عن هذا السؤال إلا أنت فالذي يعلم خفاياك وقضاياك هو الله ذكرنا من أصول الالتزام الكثير وكان منها وهو أهمها التوبة العقدية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضيه اللهم تب علينا توبة نصوحا هذه التوبة العقدية توبة العقائد ومن توبة العقائد أريد أن أضيف الليلة أن نأخذ الإسلام بشموليته وخصوصا أننا نلتقي الليلة بعد رمضان نسأل الله أن يتقبل منا رمضان نلتقي بعد رمضان والكل وكأنها ظاهرة يشكو الفتور بعد رمضان وكيف الحال بعد رمضان اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا فلذلك نحن نريد بعد رمضان أن نتوب نتوب مما قصرنا فيه في رمضان فضلا عن التفريط الذي حصل في الأسبوعين اللذين بعد رمضان أيها الإخوة مع شديد الأسف وأنا أقول التزام وملتزمين لا تكاد تجد هذه الشخصية التي يرضاها النبي محمد التي يرضاها الله لعباده إننا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء هذا وصف صادق نتيجة عدم فهم حقيقي وواعي بدين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي إننا نريد توبة حقيقية بعد رمضان من التفريط في فهم الإسلام من التفريط في معرفة عظمة دين الله من التفريط في تقدير النعمة التي نعيشها نعمة الإسلام اللهم أتمها علينا وأدمها يا رب اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به الشاهد إننا نريد التوبة التوبة من تقصيرنا في حق ديننا التوبة من تفريطنا في معرفة ديننا التوبة من عدم قيامنا بحق ديننا التوبة من عدم إلمامنا بشمولية واستيعاب هذا الدين لحاجاتنا وقضايانا إننا نريد أن نتوب اللهم تب علينا يا رب الشاهد إذا أردنا هذه التوبة فنريد الليلة لأن التوبة كما ذكرنا وقتها لابد من شرط صحة التوبة العمل وإني لغفار لمن تاب وآمن و... وعمل إلا من تاب وآمن و... وعمل فلابد أن يستتبع التوبة عمل عكس ما تبت منه هذه قضية تذكرون مناظرة الصلاة قيل له تارك الصلاة كافر ولا غير كافر قال كافر قال إذا أراد أن يدخل في الإسلام فماذا يصنع قال يتشهد قال هو عليها مقيم يعني هو ايه متشهد اصلا هو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مشكلته ان هو ما بيصليش فاذا اراد ان يتوب يعمل ايه يصلي ومن هنا اصلوا اصلا ان من خرج بشيء دخل به يعني اللي خرج من الاسلام بحاجه عشان يدخل يدخل بالتوبه منها من, من ذاتها وده شبهوه او استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحوها السيئة الحسنة تمحوها فيها كلام كتير لكن خلاصة الكلام انك ينبغي ان تتبع السيئة حسنة من جنسها كي تمحوها ماشي صليت على رسول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يبقى الرجل إذا أراد أن يتوب من شيء فعليه أن يعمل عكس ما إيه ما تاب منه ما تنطقوا يا جماعة عكس إيه آه آه أيوة خليكم معايا الله يكرمك عكس ما تاب منه يعني واحد تاب من الزنا خلاص بطل زنا تاب اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا يبقى لازم يتجوز مثلا يعني يتزوج طيب هو متزوج يبقى لازم يترك الصحبة التي تؤدي إلى هذا لازم يترك النظر اللي كان بيؤدي إلى هذا لازم يترك قراءة كذا لازم يترك هذه الأمور الشاهد أننا إذا تبنا من التقصير في حق الدين فلا بد أن نعود لنعرف حق الدين ونؤدي حق الدين إذا تبنا من عدم الفهم لابد أن نحاول أن نفهم وندرس كي نفهم من فهم الدين هذه القصة التي أركز دائما على إعادتها على مسامعكم أن من أصول الإسلام أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه هذا أصل من أصول الإسلام العظيم أن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه كان لقاء رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان عرض عليهم الإسلام طلب منهم النصرة والمنعة اثنوا على الكلام وقبلوا قالوا كلام جميل جدا اللي انت بتقوله ده ورائع وممتاز ومستعدين مستعدين تسلموا مستعدين تنصروا الدين ننصره قالوا ولكن واهم حاجه كلمه ايه اه ولكن دي مأساة ولكن قالوا ولكن اننا نرى هذا الامر مما تكرهه الملوك قالوا اننا نرى هذا الامر الامر اللي هو ايه الدين مما تكرهه الملوك واضح ولا لا فعلا هذا الدين مما تكرهه الملوك التزام الناس بدين مما تكرهه الملوك والتزام الناس بالإسلام أصلا مما تكرهه الملوك ليه عشان كده كان لنا خطبة أو درس لا أذكر قديم زمان لماذا يخافون من الإسلام ليه لأن هذا الدين يبث في الرجل الحرية الحرية مما سوى الله عبد لله فقط فوجود هذه الحرية في قلبه هتعمل مشاكل كتير فهذا الدين مما تكرهه الملوك لأنه يحرر البشر من العبادة للبشر واضح هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا من أصغر زبال زمان كانوا يقولوا عبد مملوك دلوقتي نقول أقل حاجة من اصغر شيء في هذه الدنيا اي انسان مهما كان منزلته ان يكون له كلمة باسم الاسلام لذلك قالوا له ان هذا امر مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا قالوا له كسرى وقيصر هيكرهوا أكيد الموضوع ده فلذلك خلينا احنا العرب على قدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق ما أسأتم الرد إذ إيه آه أنتوا قلتوا الحق يبقى كلام جميل جدا ولكن هذا الأمر لن ينصره لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه نرجع تاني نذكر بقضية التقسيط فاكرين لما اتكلمنا هنا عن موضوع التقسيط ان كثير من الشباب بياخد الدين بالتقسيط اسمك ايه الاخ طه اعفى لحيته ولبس الجلابيه ادي قسطين والطاقيه بقوا كام ثلاث اقساط وخلاص على كده وبطل يدفع اقساط لربنا كعاده اهل زماننا فلان ترك البنات وبقى يصلي في الجامع بس دفع الاسطين وانتهت القضيه عند هذا الحد وفلان عمل كذا وكذا وخلاص ووقف عند هذا الحد يا جماعة هذا الدين لابد أن يؤخذ جملة واحدة لابد من أصول الالتزام حمل هم الدين أن نكون مسؤولين عن هذا الدين مسؤولية شخصية يعني الأخ طه والأخ أحمد والأخ محمد لابد انهم يكونوا مسؤولين عن الدين مسؤولية شخصية يعني كأن هذا الدين عرضه مش كأن هذه الحقيقة هي عرضه شوف الإنسان يغار على شرفه ازاي ويهتم لقضية الحفاظ على شرفه ازاي هو الدين كده مرة واحد سب الدين فواحد اتهور عليه وصلت للاسم فالضابط في الاسم بيقول له يا ابني انت هو شتم ابوك قال له لا ده شتم اللي اغلى من ابويا ربنا ربي الهي سيدي ده اعظم من ابويا ومن الدنيا دي كلها فلازم اغير على ربنا وعشان كده انا قلت لكم قبل كده ان اكبر مشكله في النظر الى النساء مش قضيه ان النظر زنا لا لا لا ده في مشكله اكبر من كده الاكبر من كده عارف ايه انك لما تنظر لامراه متبرجه وتبتسم او ينشرح صدرك او دماغك تهلل فرحا بالمنظر اللي انت شفته او النشوة تنتشي به هذه خيانة لله ان تسعد بان يعصى الله ان تنشرح بان يحارب الله ان ترضى وتقر ان يخان الله دي اخطر من ايه دي اخطر من مجرد المعصيه من مجرد النظرة أكبر من الزنا إن ترضى أن يهان دينك فلذلك اللي يمشي في مصر الجديدة ويشوف الشباب اللي على النواصي ويشوف الناس اللي بيدعوهم إلى غير ملة الإسلام يقول إن, إن أي مسلم ما يقومش بالمهمة للحفاظ على دين هؤلاء يبقى خاين لدين الله لأنه بيؤخذوا إلى غير الدين بيؤخذوا إلى ملة غير ملة الإسلام بيؤخذوا الى بطن مش مشكله الشباب اللي واقفين على النواصي النهارده انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو مش دي مشكلتهم الوحيده وان كانت دي من المشاكل ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى الى غير دين الاسلام انتوا فاهمين ولا لا طب انت بتعمل ايه تقول لي انت تحمد ربنا ان انا كده انا كفايه الحمد لله احمد ربنا ان انا بصلي طب الحمد لله ان انت بتصلي ولكن لن يكون من حملة هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه يبقى الحمد لله على انك بتصلي والحمد لله على انك صمت رمضان والحمد لله قوي انك بطلت النت والقعاد قدامه في صلاة الدردشة الحمد لله والحمد لله ازيد انك تبت من القنوات الفضائية والحمد لله اكتر واكتر ان ربنا صرف عنك الشلة الحمد لله على كل ده ولكن انا عايز احمد ربنا بقى على بقية الاسلام معاك صح ولا لا اه فين بقية الاسلام اديني بقية الاسلام قول لي فاضل ايه ده كده تمام التمام لا فاضل طلب العلم فين نمرة اتنين الزيادة من النوافل فين نمرة ثلاثة مسؤوليتك في الدعوة الى الله انا قلت قبل كده ان في ناس مع شديد الاسف جعلوا الدعوه كل همهم ونسيوا كل حاجة إلا الدعوة إلى الله ناس طيبين همهم الدعوة إلى الله وشغالين مش كخلانين ولكن كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين هو الدعوة الى الله يبقى الكلام ده ايه غلط مش هو ده الدين كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين زي ناس تانيين اخوان او غيرهم ان يبقى هو قضيته الوصول لحكم او غيره او نقابات او مجالس نيابية او غيره مش ده الدين الدين كل الحياة زي ما قلنا كده قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي لو لم ينزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ليه؟ السورة بتقول إنهم ثلاث خطوط متوازية إن الإنسان في خسر كل ناس خسرانين إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدعوة إلى الله يبقى ليطغى جانب على جانب لا يجوز لابد من الجوانب الثلاثة متوازية العلم اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب دعوة بدون علم تضل وتضر دعوة بجهل تفسد ولا تصلح دعوة بقلة علم تؤذي وتضيع قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال العلماء على علم شوف شرط سيدنا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأ هو ده العلم فوعاها بتفهم لازم تفهمها فوعاها لا لا شوف الشرط فأداها كما سمعها كما سمعها يبقى شرط انه يكون بيفهم وشرط انه يكون حافظ يؤدي كما سمع لكن عشان يبقى واحد لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يؤدي ويدعو ما ينفعش قول لي بقى اهو انت جبت المفيد انا لا بعرف احفظ ولا بعرف ادي براءة اقول لك لا مش براءة ده انت بتعرف تحفظ وتعرف تأدي الاغاني قوي صح امال انت يعني خدت شهادة من الكلية ازاي ولا بالغش اهو انا عايزك تغش في الدين تحط في جيبك ورقة وتطلعها تتكلم منها غلط الكلام ده لا ان انا اوصل شريط ان انا اوصل كتاب ان انا امشي مع حد بيدعو الى الله ما احنا قلنا قبل كده لو ما تعرفش تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه خليك خدام لخدامين دين ربنا يبقى لو مش هتقدر تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه آه خدام خدامين دين ربنا لازم يبقى لك دور في هذه النصرة قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ربنا نادى على مين دلوقتي الذين امنوا انت منهم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله لو انت من المؤمنين يبقى الخطاب ده ليك ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن انا ومن ايه اتبع هل انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وراه في الدعوه الى الله لازم لك دور يا جماعه الدعوه لها هدف يعني احنا اذا تجولنا على هؤلاء الذين يقفون على النواصي أو هؤلاء الذين يقيمون على المنكرات أنا نفسي شباب منكم وانتوا شباب زي الورد يدخلوا نت كافيه وأنا عملت اليومين دول درسين عن النت ما كنتش أتخيل ولا أتصور إن المأساة بالحجم ده ما كنتش متصور حجم المأساة في قضية النت اطلعت على حقائق مذهله مذهله بجميع المقاييس فالشاهد ان زي بقول كده مش محتاجين اللي على النواصي بس محتاجين اللي في المقاهي مقاهي النت اللي مفتوحه واللي كترت النهارده لا يخلو شارع منها ان احنا ندخل على الولد اللي قاعد ده ونتعرف عليه وخصوصا ان كلكم نت في النت ها واقول له ان انا ممتاز جدا في الموضوع ده عايز اعرفك حاجه جديده وادخل بيه على موقع اسلامي اغير له اللي هو فيه افهمه الموضوع ان يا ابني تقاعد كده انا طبعا في احصاءات وبيانات وبحوث افادت ان النت بقى ادمان زي السجاير زي تدخين بقى ادمان اللي بيدمن القعده بيذكروا ان بعض الشباب بيقعد قدام النت 12 ل 14 ساعه متواصله 10 ساعات متواصله قاعد قدام طبعا اظن الحقائق دي انتوا عارفينها ولا مش عارفينها ولا دي الكلام ده اصلا يكون الكلام ده يكون كلام جرايدي يا جماعه دي حقيقه فعلا اه يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واثنين وهو مش دريان مش واخد باله بياكل ايه فالشاهد انه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه مين يجيبهم الا انتوا مش ينفع انا ادخل صح ولا لا لا انا ولا اللي زيي انتوا اللي هتدخلوا وانتوا اللي تقعدوا معاهم وان انتوا ما جبتهمش يبقى مسؤوليتكم انتوا قدام ربنا لان بيقولوا ان فرض الكفايه فرض عين حتى يقوم به الكفايه انتوا فاهمين ازاي ولا لا فرض الكفايه تعريفه انه اذا قام به البعض سقط عن الكل صح فاذا قام به البعض ما قامش به البعض ها يأسم الكل فهو فرض عين على الكل لحد ما يقوم به البعض البعض دول اهل الخبره اهل الذكر اهل الفن اهل المساله انتوا بقى اهل الموضوع ده فالشاهد ايه ان مسؤوليتكم الدعوه دي مسؤوليه مسؤوليه واحد يقول لي انا اسف يا عم الشيخ هي المساله مش قله علم مساله موضوع مش محتاج علم قوي لكن انا بتكشف مستحي اقول له لو قلنا لك تعالى مسابقه وتاخد مليون جنيه تقول لي بتكشف بستحي لا ليه آه، مليون جنيه يا عم طب دي هتدخلك الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من الملايين خير من الملايين ربنا يهديك راجل واحد بس طب عايزين نحدد الهدف الهدف من موضوع الدعوه الهدف منه ايها الاخوه يقظه الروح وحياه القلوب وصحوه حقيقيه في الوجدان والمشاعر ربنا سمى الحياه لعبه وما الحياه الدنيا الا ايه لعب ولهو فالحياه ديت لعبه محتاجه بس تتلعب صح ففي سرد قصه واحد اتى لمراته وناس معاه وانتحر قلت للاسف الشديد ان هؤلاء الناس جهال هم لما يمتلك 15 ساعه يد الساعه بكم الساعه 150 الف جنيه ب 300 ماشي ب 300 يا عم 30 ساعه انتوا ادرى استفزني انهم انا كنت بقول 15 ساعه الراجل ده قال 30 هو ادرى ما اعرفش يمكن يكونوا 30 ساعه 30 ساعه الساعه ب 150 الف جنيه ليه ليه تفتكر ليه يا اخي لا ده هو بيدور على حاجه اه بيدور على التميز منظره على الناس عايز يبقى احسن عايز آه، عايز يبقى مبسوط عايز سعاده مش كده اكيد هو مجموعه العربيات اللي عنده اللي هم قالوا عليها الشقه اللي 1500 متر اللي هي في الزمالك ثلاث مستويات الساعات النسوان اللي كان بيتجوزها نوعيه النسوان نفسها فنانات اللي كذا واللي كذا كان بيدور الراجل ده على حاجه صح ولا لا كان بيدور على حاجه بس لقيها غلط فلما لقيها غلط ايه اللي حصل مات فقد روحه قتل نفسه صح ولا لا هي دي الحياه بقى لو ما لعبناش الحياه دي صح هتشمل نفسك هتشمل نفسك بالحبل اللي انت عايز تطلع فيه اللي انت بتتسلق عليه للمجد للشهره للسعاده هيخنقك هيشنكلك فلذلك انا بقول ان المشكله انه مش فاهم المشكله ان هو ما يعرفش والمسؤوليه انه ما لقاش حد يفهمه يمكن اعرض رفض انه يفهم يمكن انا ما اعرفش لكن انا بقول ان الناس دي كلها محتاجه يقظه الروح الواد اللي انت قلت لي انه فعلا بيقعد 10 ساعات قدام النت محتاج حد ي- ينغزه يهزه يصحيه يقول له انت بتعمل ايه؟ طب قعد 10 ساعات 12 ساعه عمي من القعده قدام النت عايز اجره بعد ال 10 ساعات دول اقول له ها طلعت بايه؟ عملت ايه؟ استفدت ايه؟ انا قدر لي ربي ان انا اقعد عده مرات مع مجموعه من اكابر الاغنياء اكابر الاغنياء في مصر عده مرات كانت العباره اللي تكررت بالنص بقول له في الاخر ايه رايك قال لي ملهاش لازمه ده اجماع في الاخر ايه رايك يقول ايه ولا ليها اي لازمه اللي هي ايه الدنيا الجري وراها اللهج فيها اللي انتوا كلكم امالكم العريضه انكم تبقوا زي دول قول نصهم حتى يا اخي ملهاش لازمه فعلا الدنيا دي ملهاش لازمه بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان انك تكتشف كده امتى اه يبقى هدف الدعوه ايقاظ الارواح اليقظه هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين انك تنزعج الروح تصحى بقى ده اللي احنا محتاجينه هدف لدعوتنا ان الناس دي تصحى تفوق يعرفوا ان الدنيا ملهاش لازمه يعرفوا انهم هيموتوا وبعد الموت مفيش فرصه تانية يا جماعه الحياه دي فيها دور تاني فيها ملحق يعني طب فيها اعاده ممكن الواحد يعيد سنه ما بتتعادش خلصت يعني الراجل ده الله يعلم فين لكننا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة يبقى اللي مسك حديدة وضرب بها نفسه ببطنه يفضل في القبر إلى أن تقوم القيامة الحديدة في إيده بيعمل إيه خلاص أنت بقى متصور الباقي دلوقتي صح في فرصة إنه يقول أخ... يا رب أنا تبت خلاص أنا غلطان طب مش هعمل كده تاني في فرصة خلصت اه انا خايف عليك لا تروح في واحده من دول ومفيش فرصه مفيش فرصه يقظه الروح ازاي اليقظه هذه اليقظه محتاجه تحتاج الى قوه روحيه انا قرات في البحث بتاع او البحوث بتاع النت دي كلام بعض التائبين ثم حاولت فعلا واقعيا ان انا ادعو بعض المدمنين للنت في جلسات نقاش ودخول معهم على النت نفسه خرجت باللي انا بقول لك عليه ده اننا نحتاج ان اي احد يريد ان يتوب يحتاج الى قوه روحيه سبحان الله في درسين اسمهم سبيل المؤمنين اسمهم ايه اه سبيل المؤمنين كنت بقول فيهم ان احنا لينا سلف لازم نمشي وراه لأن من خواص هذا الدين إن لازم لك حادي لازم لك إيه؟ يعني إيه حادي؟ دليل لا السائق من ورا الحادي من قدام اللي يحدوك يشعللك يحركك الحادي ده هم السلف لأنهم مشوا الطريق ده قبلنا عرفوه من أوله من آخره عرفوه من أصوله ومن فروعه عرفوا السكة دي عرفوا الطريق فلازم نبقى شوف مشوا ازاي ونمشي زيهم بعضنا عايز يعيد من الاول بقول له ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره حيطه يقول لي معلش سيبني اجرب يا ابني اخره حيطه يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطه ويرجع يقول لي فعلا صح مظبوط اخره حيطه كتير من الشباب بيعمل كده مش كده ولا انت مش معايا كتير من الشباب بيعمل كده انا بقول كده ان احنا مشكلتنا كده ابن الجوزي قال الكلام ده من زمان اللي هو موضوع ايه ان محتاجين قوة روحية لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة وانما تصلح الرياضة في نجيب فاهمين تصلي صلى الله عليه وسلم انما تصلح الرياضة في نجيب الرياضة يعني الترويض يعني تجيب واحد مكسح وندربه عشان يدخل سبق ألف متر لا عشان يدخل سبق ألف متر ما ينفعش رجليه ما تنفعش صدره ما ينفعش مناخيره ما تنفعش محتاج انف واسع عشان ياخد شيء يقدر يجري صح ولا لا تصلح الرياضه يعني انا هدرب حد على لعبه معينه هيلعب باسكت وهو ما ينفعش ما ينفعش فهو كده الطريق بتاع ربنا ده ينفع فيه ناس وفي ناس ما تنفعش الناس اللي ارواحهم قذره انا بقول ده اللي طلعت بيه من جلسات مع مدمني النت ان في ناس عندهم قوه روحيه مجرد ما تستفز روحه يطير معاك وفي ناس في سفول في الهمه في دناءه ما نفسوش يبقى كويس لكن بجميع المقاييس المحاولات دي جابت نتائج ايا كانت فالشاهد ان احنا محتاجين قوة روحية تيجي منين القوة الروحية دي واحد الخلق الفاضل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت الخلق الفاضل محتاجين أصول الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق زي ما بقول الراجل اللي جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أزني الرسول قال له أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا طب لو قال آه إيه رأيك هي دي قضية الأخلاق وأنا قلت لكم أن أنا تعرضت لموقف زي كده تقول لي وأنت كل حاجة تقول لي أنا ما عشان أقول لك إن إحنا بنشتغل اشتغل أنت كمان ما بكلمكش من فراغ معديين قدام قدام قدام معهد الأورام معهد الأورام ده بتاع إيه؟ بتاع السرطان وواد وبيت واقفين على الكورنيش فخبطت على كتف الواد كده اه والله خبطت على كتفه كده وشاورت له على معهد السرطان قال لي نعم قلت له لا ده المعهد ده بتاع السرطان قال طب ما انا عارف قلت له مش خايف قال من ايه قلت له سرطان نسال الله لنا ولكم العافيه الشاهد يعني في الحوار قلت له يعني انت ترضى ان اختك تمشي مع واحد كده الوقفه اللي انت واقفها قال اه اه علاقه شريفه بريئه مش مشكله عادي طب اذا كان انسان ما عندوش اخلاق زي كده تعمل ايه عشان كده احنا محتاجين انشاء الخلق الفاضل دايما اقول ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم يقول انما بعثت لاتمم لايه اتمم يبقى كانت اصول الاخلاق عند العرب موجوده والرسول عمل ايه تمم لكن الأمة للأسف الشديد الأصول منهدمة وبسبب الزفت ده اللي اسمه النت والقنوات الفضائية ليه اللي فيها التشبه بالغرب وتقليده هدمت أصول الأخلاق هدم لأصول الأخلاق النهاردة لما تدور على فين في أخلاقيات الناس الوفاء الكرم فين تلاقي المروءة والشهامة والنجدة تلاقي فين الغيرة فين سبحان الله العظيم أصول الأخلاق ما عادتش موجودة يبقى إذا أردنا يقظة الروح يبقى لابد من بعث الأخلاق لابد من بعث الأخلاق احنا عايزين جماعة الملتزمين يبقوا أحسن الناس أخلاقا زي ما قلت كده في الجود والكرم والوفاء والمروءة والشهامة والنجدة والشجاعة ورد السيئة بالحسنة واحتمال الأذى كل دي أخلاقيات مطلوبة في الإسلام مش عايز أطول عليكم اثنين النفس النبيلة عشان يقظة الروح صحوة الروح محتاجين نبل النفس للأسف الشديد إن اللي بيعيش لنفسه وشهواته وهمومه الشخصية يعيش بلا شك صغيرا إن حصل سعادة فسعادة سعادة صغيرة لا تتناسب مع مقدار ما فقد ده فقد حاجات عظيمة جدا للوصول إلى سعادة صغيرة حقيرة مؤقتة لا تساوي شيئا أما صاحب النفس النبيلة سبحان الله شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تتبعت كده في مرة بس أنا أذكر منها دلوقتي اتنين فتهلل وجهه من السرور وكان إذا سر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم فاللي انا فاكرهم زي اقول لك موقفين كده الموقف الاولاني موقف كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه الرسول يقول لك هو كعب يقول لك فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور فرحان بايه؟ ان ربنا تاب على واحد يا ترى انت فرحك بتوبه ربنا على واحد ولا فرحك بفلوس ولا فرحك بشهوه من شهواتك اقول لكم مساله شخصيه وما تضحكوش عليا زمان وانا صغير انا كنت صغير زيكم كده برضه زمان كنت فعلا أؤمن إن مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه إن فعلا فرحة النجاح في الدراسة دي أعظم فرحة في الدنيا بعد كده لما اتجوزت قلت لا لا لا ده فرحة الزواج لا أكبر فعلا ولما ربنا رزقني أول ولد قلت لا لا ده الفرحة بالولد إيه أكبر بعد كده اكتشفت إن كل ده كلام فارغ جنب الفرح بربنا الفرح بربنا انك تحس للحظة ان ربنا بيحبك او راضي عنك دي الفرحة الحقيقية وانا بقول دايما ان الدليل على انه بيحبك او راضي عنك انه يستعملك انه يشغلك فاكرين واحد صاحبي بحبه في مرة حس انه عايز يخرج مش عارف يقعد ركب العربية مشي كده واقفة مشي كده ما واقفة مشي كده يا رب طب عايز توديني فين اروح فين وداه لواحد مسكين يساعده وصله كده لحد واحد مسكين اداله مساعدة الحاجات دي مش دروسة دي حقيقة اما تحس ان ربنا بيشغلك انك الساعة واحدة بالليل وقاعد تقرا مش مش عارف تقرا ومش عارف تصلي ومش عارف تنام وتخرج مجرد ما تنزل من الباب تلاقي ولدين واقفين يا ابني انتوا واقفين بتعملوا ايه ما تيجوا نصلي ركعتين يقول لك يلا تروح مطلعه معاك وتصلوا وتقعدوا تتكلموا في الذكر يعيطوا يقوموا يدعوا لك لا لا لا مين اللي شغلك هي دي تحس ان ربنا بيحبك ان ربنا سبحانه وتعالى شغلك عشان يرضى عنك دي فرحة النبي ما تصلي عليه ان ربنا تاب على مسلم هي دي اعظم فرحه انك تفرح بان ربنا استعملك ان واحد يتوب على ايدك اعظم فرحة التانية ان الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان نايم اسامة ابن زيد وابوه زيد ابن حارثة جنبه ومغطيين وشهم ورجليهم باينة فجه واحد قفاء للأثر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض قال الرجلين دول تبع بعض قالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سر حتى استنار وجهه لأن كان شكل أسامة غير شكل زيد تماما كان ده أسمر وأفطس والتاني أبيض وطويل لما قال الاثنين دول أقدامهم من بعد خلاص يبقى ابنه الرسول فرح بنفي شبهة عن رجل من المسلمين هي دي السعادات الحقيقية النفس النبيله النفس النبيلة اللي هي زي بقول لك كده ما تفرحش بأكلة ما تفرحش بإن حد يقول لهم كلمة حلوة النفس النبيلة بس زي ما قلت لكم كتير إن في ألفاظ في الإسلام ما ينفعش تتفسر لأنها لو اتفسرت تفسد واديتكم أمثلة قبل كده عن كلمة السكينة وكلمة قرة العين وادي المثال الثالث النفس الايه؟ النبيلة أكيد أنتوا فاهمين من غير أنا بشرح يعني إيه نفس نبيلة نمرة ثلاثة في قوة الروح الإيمان بالحقوق ومعرفتها كتير منا عايش لنفسه لأنا لذاته كل همه أنا عايز إيه إيه اللي يرضيني الإنسان اللي عايش لنفسه مش مهم زوجته تبقى مبسوطة ولا مرتاحة المهم هو مرتاح ولا لا مش مهم ابوه وامه راضيين ولا لا المهم هو حاصل على حقوقه ولا لا مش مهم اخواته واخدين زيه ولا لا المهم ان هو ياخد مش مهم مش مهم حاجة في الدنيا ربنا سماه مجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وايه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه هو عايز ينجو وكل الدنيا دي تروح في جهنم بس انا اطلع في ناس عايشين المعنى ده في زماننا عايز هو ينام على مخدتين يا ابني مخده ليك ومخده لاخوك لا لا مش مهم يعني اخوك ما ينامش ما ينام هو حر ينام ولا ما ينامش مش ده الموضوع امال ايه المهم انا انام شوف ممكن تيجي في ابسط الامور كده ازاي معلي تسجيل سنه يا ابني وطي شويه عشان الناس تنام عايز اسمع طب ما الناس عايزه تنام مش مهم يناموا المهم ان انا اسمع بتبان زي بقول لك كده في تكات صغيره النفس المهينه مش النبيله قوه الروحيه تكمن فيه ان هو يؤثر على نفسه وللمره رقم 1256 تقريبا والله اعلم يعني قصه سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف الرسول اخى بينهم يوم سعد بن ربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف ايه اعلم اخي انني اكثر الانصار مالا هذا مالي اقسمه بيني وبينك دي نفس نبيله وده راجل يعرف الحقوق زي ما قلت لكم كده لو ان احنا اليومين دول اردنا ان نؤاخي بين فقير وغني اكيد الغني هيقول له اخي انت عايز كام ايه اللي يريحك يعني أوه. فلوس اهي خد ولا يهمك والله ما ازعل مش ازعل يا اخي وهو زعلان صح لكن سعد بن الربيع قال له انا اكثر الانصار مالا هذا مالي اقسمه الثاني قال له ايه قال له يا اخي جزاك الله خيرا واجب عليك برضه والله يا اخي احنا يعني متشكرين جدا وراح قاسم الفلوس لا انا مش عارف اتعجب من سعد بن الربيع ولا تعجب من عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله في أهلك ومالك دلوني على السوق فخرج إلى السوق فلم يلبث أن تزوج على كم على نواة من ذهب هي دي النفس الايه النفس النبيلة هي دي ايمان بالحقوق ومعرفتها ان مش مهم انا لا مش مهم انا المهم الناس المهم الدين المهم ربنا واحد تقول له الشباب اللي واقفين على الناصيه دول روح اسمك ايه يا ابني حسام الواد حسام ده حبيبي على فكره روح يا ابني اقف مع الناس دي يقول لا لا لا انا ما احرجش نفسي احرج نفسي مع الناس ليه اقدر احرجوني بكلمه لا انا احرج نفسي لله ينفع ردوا عليا ينفع كنت بقول لهم في الحج نتبهدل شوية لله يستحق ها يستحق ربنا احنا نتبهدله يعني ولا ما يستحقش طيب ما نتبهدل لله شوية ما احنا اتبهدلنا الدنيا يعني ولا ما حصلش كتير لله شوية يعني ما عمركش يعني في جاهليتك يعني مشيت ورا بنت واحرجتك يعني خليها مره لله ان حد يحرجك حد يكسفك حد يردك حد يشتمك لله يستحق سبحانه وتعالى أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة الإرادة الماضية الإرادة الإيه؟ لما يقال سلاح ماضي يعني إيه؟ آه. إرادة زي السيف دي النفس النبيلة تحكمش في شهواته عايز ينام لا مفيش وقت للنوم خلاص ما ينامش هيحصل ايه يعني لو ما نامش ولا حاجة كتير من الناس كان يتأخر المغرب ليه بفطر ما تفطرش هيحصل ايه لو ما فطرتش يعني ولا حاجة هي دي الإرادة الماضية ادام في شغل يبقى راجل راجل عنده إرادة ماضية كنت بعمل اختبار كده لبعض أولادي شوية أسئلة يعني منها هل تستطيع أن تأخذ قرارا في ثوان قدامك حاجة لازم تاخد فيها قرار تقدر تاخد قرار في ثواني هي دي الإرادة الماضية تاخد قرار وتنفذه هم دول الرجالة اللي احنا محتاجينهم بقى يبقى رجل دين حامل الراية مؤثر في المجتمع له دور في الواقع نفسه يبقى مع النبي محمد في الفردوس الأعلى الإرادة الماضية هي دي قوة الروح يبقى واحد عنده روح قوية تبقى إرادته آه افتكرت الوقت كانوا بيقولوا ماضية على إيه عربية يوصفوها يقول لك دي إيه ماضية تقول لها نسافر شر عايزين إرادتك تبقى كده خمسة التضحية وأنا قلت قبل كده كتير إن على الأقل في جانب التضحية إن يبقى الإنسان عنده استعداد للتضحية ده أقل حاجة إن يبقى عنده استعداد إنه يضحي بإيه؟ بإيه؟ بكل حاجة يعني يا جماعة دلوقتي إحنا عندنا هنصلي ركعتين مثلا مثلا ما تخافوش ده مثل طب آه، عندي ميعاد عم الشيخ ممكن آه، اعمل مكالمه لا مش ممكن تعمل مكالمه طب ده سيرة بطاط ممكن تبقى مشكله عندك استعداد تضحي هو ده الموضوع تضحي بالنوم تضحي بصاحب او صديق او صحبه او مصلحه او فلوس او صحتك او اكل او شرب او عندك استعداد ما في بعض الناس يقول لك انا عندي استعداد اضحي بكل حاجه الا الشاي معلش لازم اشرب شاي النفس النبيله ما بتستثنيش قوه الروح لا تستثني ما يقولش عندي استعداد اضحي بكل حاجه الا ما فيش الا عندي استعداد اضحي بايه بدون الا بدون الا ما فيش الا كل حاجه بس يرضى انا نفسي انه يرضى هو يرضى من بركات رمضان بقى وتأمل في القرآن قصة سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل ربنا قال له اذبح ابنك سيدنا إبراهيم خد ابنه ورقده وحط السكينة في رقبته ربنا قال له بس خلاص ما تذبحوش يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بس خلاص قال لا يا رب مش المطلوب اذبح ابني قال له لا مش المطلوب تذبح ابنك المطلوب ان يبقى عندك استعداد تعمل كده هي دي ابتلاء الهمة ان ممكن ربنا يمتحنك في حاجة زي كده هو مش عايز منك بس امتحان يعني مثلا يديك فلوس ويبعت لك واحد يقول لك سلفني تقوم تقول له حاضر عينيا دي واحدة تدخل تجيب وتخرج ما تلاقيهوش فين يا ابني انا جبت لك الفلوس يقول لك لا خلاص قضيت قال لا يا عم انا جايزتهم لك يقول له مش عايز هي بس كانت مجرد ايه امتحان كتير تتعرض لمواقف زي كده ما تخافش الله لا يحب ان يعذب قال الله ما يفعل الله بعذابكم ربنا يستفيد ايه من تأديبك ده بس بيمتحنك هتنفع ولا لا عشان كده قضية التضحية هو بيمتحنك هتضحي ولا لا الرقم اللي بعده الوفاء الذي تنبني عليه الثقة سبحان الله دايما لما يذكر الوفاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل وفيا لخديجة بعد أن تزوج تسعة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويظل وفيا لأبي بكر بعد أن آمن به مئة واثنى وأربعون ألفا من الصحابة حوله حوالي 142 ألف صحابي وبرضه أبو بكر هو ده الوفاء الوفاء ده تنبني عليه ثقة يعني ايه لما السيدة عائشة تقول للرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم إنك تكثر من ذكر خديجة وهل كانت إلا حمراء الشدقين عجوزا حمراء الشدقين قال بئس ما قلت انها صدقتني حين كذبني الناس وواشتني بمالها ورزقني الله منها الولد لما الرسول يقول لعائشة كده تنبني على هذا الوفاء ثقة عائشة في رسول الله صح ولا لا ما هو ادم وفي لدي يبقى ايه يبقى وفي ليا احنا دايما بنقولها في المثل العامي عندنا لما تلاقي واحد خان ابوه ولا خان اهله يقول اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في الناس اذا كان عمل كده في اهله هيعمل ايه فينا صح كده ولا لا هي كده يبقى الوفاء تنبني عليه ايه الثقه اثق فيك لما اشوفك وفي لشيخك اللي قبليه لكن لو انت جيت لي وبتشتم شيخك اللي قبليه يبقى يحصل ايه هتشتمني بكره فاهمني ازاي يبقى الوفاء الذي تنبني عليه الثقه انا شفت ان انت بعت صاحبك يبقى بكره هتبيعني واصل هي دي قوه الروح ان الروح اللي فيها وفاء تنبني عليه الثقه اخيرا ده اخر عنصر في قضيه بس القوه الروحيه نجيبها منين القوه تجاه الاحداث امام شهوات النفس وعلى تحقيق الغايات واداء الواجبات احنا كل الكلام الليله دي بنحاول نستجلب القوه الروحيه نجيب قوه لارواحنا الروح اللي طغت عليها الماده في هذا العصر حضاره المتع والشهوات قوه تجاه الاحداث قدامه بنات وقدامه عربيات وقدامه فلوس وقدامه لبس وزهو دنيا زاهية مزهزئة عينيه تزيغ ودماغه تضرب مش ده الراجل بتاعنا مش ده الراجل اللي ينفع مش ده راجل ربنا محتاجين صاحب الروح القوية قوة الروح تجاه الأحداث ما بيتهزش عشان كده الصحابة كانوا أقوى الناس روحا شوف الحسن البصري لما يوصف الصحابة يوم يقول إيه ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق السيمة مش السينما سي اي ان لا السيمة اللي هي المنظر الخارجي سيماهم في وجوههم من اثر السجود سيما يعني العلامة في اللغة سيما يعني علامة ظهرت في السمت والهدي احسن حد يفكر لما اتكلمنا عن التقسيط ان الراجل ده خد الطاقية واللحية ان الطاقية واللحية مش مهمين لا مهمين جدا احنا بس بنقول ان اللحية والطاقية مش هم دين لكن اللحية والطاقية والجلبية من الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
جزء من النبوة وجزء من الرسالة السمت الصالح والهدي الصالح الرسول قال خيركم من إذا رؤي ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك لما تشوف واحد كده تقول سبحان الله ما شاء الله إذا شفته ذكرت الله يبقى ده من أحسن الناس خيركم من إذا رؤي ذكر الله عشان كده الصحابة كان شكلهم بيقول إن دول ناس بتوع ربنا دي نمرة واحد اتنين يقول وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ده بيتكلم على ظهور علامات الخير وخلي بالك في منطقهم بالعمل لما يتكلموا مش بيتكلموا بيعملوا مطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم وانقيادهم للحق فيما احبوا وكرهوا واعطاؤهم الحق من انفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت اجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا للخالق شغلوا الالسن بالذكر بذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا اموالهم حين استقرضهم حسنت اخلاقهم وهانت مؤونتهم تاني طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ثبات الصحابة أمام الأحداث قوة القلب أمام الأحداث قوة الروح أمام الأحداث النهارده شبابنا فيهم رعب ما تعرفش ليه فيهم خفة خفاف بيقع بسرعة ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا اللي بيشكي من البنات العريانة مفتون اللي بيشكي من معاكسات التليفون مفتون اللي بيشكي من ترف الدنيا مفتون الثابت مش شايف الحاجات دي كلها لأنها كلها تحت الجزمة اسمع وصف الصحابة تاني من كلام الحسن يقول ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا بالخالق شغلوا الألسن بالذكر وبذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم عندي ست نقط سبعة في أصول الدعوة إلى الله اللي هي من أصول الالتزام وأجلها إلى اللقاء القادم أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان بس نخرج من هنا للذي بحاجة إيه هي استفدت أن هدفنا يقظة الروح وأن يقظة الروح تحتاج إلى قوة روحية وأن القوة الروحية تنبني على العناصر السبعة التي ذكرتها لك الخلق الفاضل النفس النبيلة الإيمان بالحقوق الإرادة الماضية التضحية الوفاء الذي تنبني عليه الثقة القوة تجاه الأحداث هذه سبعة عناصر تنبني عليها قوة الروح فليتك في أسبوع سبعة أيام تكون قد جربت في نفسك هذه العناصر السبعة اتفقنا جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله